واسلك طريق المهتدين فالاستقامة رأس مال المتقين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله ونسأله المزيد من رحمته بالوطن والمواطنين وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا بداية قبل هذه الكلمة الواجبة في بداية هذه الحلقة بعد عبور يوم الحادي عشر من فبراير بسلامة الله تبارك وتعالى وما لنا عليه من ملاحظات فيما نستقبل من أيام على الموقع الفيس جانا بعض الاستفسارات من بعض الأحبة واستوقفني عبرتين العبارة الأولى بتقول إن المشايخ يعني بيدافعوا عن العسكر وده يخلينا نثق إن العلمانيين هم اللي كلامهم صح لا يا ولدي ليست النائحة كالثكلة ولسنا ندافع عن العسكر فالعسكر بالعكس قلنا في كل الحلقات تقريبا أن إن كان هناك من شيء صواب وما أقله فها يعني يذكر لهم وإن كان من يد مرتعشة أو إهمال أو كذا لا شك أنهم يتحملون الجزء الأكبر على مدار الفترة المنقضية منذ بداية الثورة حتى يومنا هذا فالراعي الحسنات في ميزانه والسيئات في ميزانه ونحن لا نجامل لكن احنا بتحكمنا ضوابط شرعية وما احناش بنمشي مع العواطف ولا بنعمم الأحكام يعني مش عشان واحد هياخد موقف جيد هنطبل ونسقف ونمشي وراه للنهاية ولا واحد أخطأ في موقف هندبح رقبته لا ربنا قال وزنوا بالقسطاس المستقيم وعلى كل حال بقيت أهي ورقة الشورى الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في الإعادة و28 فبراير جلسة الجلسة المرتقبة بين مجلسي الشعب والشورى ولا تبقى إلا يعني صدق النوايا أو فضحها صدق النوايا أو فضحها فإن صدقت النوايا يبقى كل شيء وارد وانتخابات الرئاسة ويسلم الله لنا الأوطان ويعني يرد كيد أعداء هذا الوطن في نحورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه الثاني بيقول في حلقة يوم الجمعة اللي كنت فيها مع المشايخ الكرام مع الأستاذ ملهم العسوي في برنامج في حب مصر يعني إزاي تقول إن أيام مبارك كانت أفضل إحنا عملنا زي اللي بيقول القرآن فيه ولا تقربوا الصلاة أنا استغربت بصراحة وده يخليني أنا يعني حرصت أن أبدأ الحلقة بهذا التوجيه أنا عايز ما نقعش في آفة القبول والرد ولما تسمعني أو تسمع غيري خد الكلام لنهايته لأن أنت لما تاخد جملة ما أنتش موافق عليها وتقف هتحرم من اللي بعدها والعكس أيضا صحيح احنا بنقول ان الجماعة اللي دعوا الى العصيان المدني هم اسوأ من ايام مبارك فاذا كنا رافضين بعدد شعر راسنا بل بعدد ذرات جسمنا لما كان في النظام السابق من ظلم وافساد في الارض يبقى من باب اولى نحن اشد واكثر رفضا لما يترتب على ما يسمى بالعصيان المدني واحنا بنحاول نمشي مع الناس واحدة واحدة عشان احنا مش بنلقن زي ما بيقولوا ان المشايخ بيلقنوا الناس لا احنا عايزين الدماغ تشتغل وبالعكس انا افرح يعني انا بتفاعل معاك وبجيب كلامك وبرد عليك لان لو انت جزء من كلامك صواب انا اكون اول واحد اقول لك ان انا غلطان واكون لك من الشاكرين لكن ما امتدحته نظام مبارك ولن امتدحه ما امتدحته وهو حي يرزق كرئيس دولة يعني الحمد لله رب العالمين احنا تسجيلاتنا وشغلنا معلوم وصحيح كنا يعني يعني نلمح تارة أو تارات ونصرح تارة الآن ما حدش قال إن إحنا نقدر نقول على الخبيث إنه طيب ولا على الظلم إنه عدل ولا على الحياة السيئة إنها حياة طيبة لكن بقول إن الدعوة إلى العصيان المدني أشد فسادا مما كان في أمر مبارك فأمر مبارك كان رغم فساده إلا إن الناس في شيء من لشيء من الاستقرار ولقمة العيش أفضل بكتير مما يراد من العصيان المدني مع العصيان المدني لا هيبقى في خير ولا في استقرار ولا في أمان وفي تسليم للدولة لأعدائها من أوسع الأبواب ده الكلام اللي احنا قلناه عشان كده لازم التنويه الكلمة الأولى بتاعتنا النهاردة أو الفقرة الأولى في برنامجنا النهاردة بقول احنا لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونصلي لله ركعتين شكرا في جنح الظلام نجدد عهد وتوبة مع الله صباح مساء لأن الذي حمى مصر هو الله سبحانه وتعالى وهو اللي أعطانا ما أعطانا من خير حتى الآن والأمل فيه وحده في أن يستمر الخير رغم أنف الجاحدين والكائدين وأعداء الوطن وأعداء الدين فالله من ورائهم محيط وده اعتقادنا أن الله حافظ لنا مصر وحافظ علينا ديننا بمحض فضله ورحمته الدعوة اللي موجودة بصراحة يعني بدون تسمية لأنه مش منهجي الإعلام مش يعني كلمة فاسد دي شوية شوية إحداهن وهي تتكلم في نفس اليوم ويعني والله رفعت ضغطي لدرجة يعني أنا كدت يعني أحتضر في هذه الليلة أنا الضغط بتاعي مرتفع بطبيعته لكن في اليوم ده يعني مش قادر أوصف لك وما قدرتش أكمل بتمجد في طلبة الجامعة الأمريكية وإن خلاص الشعب كله ما بيفهمش واللي بيفهم طلبة الجامعة وبالذات طلبة الجامعة الأمريكية وعمالة أربع حاجات معترضة فيهم ومفيش حاجة اتحققت على الأرض كأنها بتقول للناس أنتوا غلطانين إزاي ما قبلتوش العصيان المدني وأنا هنا بقول يا المجلس العسكري اتق الله اتق الله في البلد يا دكتور الجنزوري اتق الله فينا يا جماعة يا مجلس الشعب ما ينفعش الناس اللي بترفع هذا الكلام دي لابد أن تحاكم انتوا بتقولوا دولة سيادة القانون فين هو القانون يا جماعة اتقوا الله احنا كنا زمان لو قلنا على حديث النبي وكونوا عباد الله اخوانا يقولوا بيدعي للاخوان وننزل من على المنبر على لازغلي اتقوا ربنا فينا اتقوا ربنا فينا كنت بتاخدوا بالشبهة والظن ودول ناس بيهدوا في البلد بيهدوا في استقرارها بيهدوا في امنها هم دول اللي بيصنعوا اللهو الخفي ما ينفعش مين قال ان دي حرية تعبير مين قال ان دي حرية تعبير اتقوا الله فينا واتقوا الله في اماناتكم فانتم مسؤولون امام الله الناس اللي بتتكلم على هذا الكلام سواء الاعلاميين او سواء الجماعة بتوع الثوار الاشتراكيين او غيرهم من سائر الحركات اللي بتدعو الى هذا الفساد العام لابد ان يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى ما ينفعش وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه يعني أنا آجي أنا راجل بنا أبني حط قالب طوب يجي عشرة ورايا يشيلوه أنا ماليش عشر أيادي عشان أحط عشر طوبات ولو أنا لي عشر أيادي جبت عشرة يبنوا وجبت عشرة يهدوا مش هنبني ولا قالب طوب الهدم سهل اتقوا الله فينا فإن هذه الأبواق الناعقة لابد أن تحاسب إن لم يكن عندكم قانون فليكن عندكم قانون إن لم يكن عندكم نظام فليصدر لكم نظام دي أبجديات فطرية بدهية الناس اللي تهد في أمان الوطن واستقراره لابد أن يؤاخذوا إن حرية التعبير تعني الدعوة إلى ما لا ينقض الثوابت أمريكا اللي يتكلم فيها عن الاشتراكية يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ليه؟ بيقولوا احنا دولة رأس مالية مع ان ده مجرد اتجاه اقتصادي امنت بالله الذي خلق واحنا نشتم ربنا جايز نشتم النبي جايز نطعن في الاسلام جايز نسب المسلمين جايز نلعن ابو اللي, اللي موجود جايز ندعو الى هدم الدولة وابناء دولة على انقاضها جايز نبيع الدولة ببلاش بلا تمن جايز اتقوا الله فينا اتقوا الله فقد اتسع الخرق على الراقع وأصبح الإنسان اللي بيتكلم كلمة حق بيحاول يوازن بين المسائل ونقام ونقيم حكم الله وإن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة بنتهم بالتواطؤ وإحنا لا نعرفكم ولا تعرفونا اللي فيكم يقول إن إحنا اللي شغالين لأي حد أو بنتعاون مع أي حد لمصلحة خاصة يقول يفضحنا إحنا ملناش مصلحة مع أحد إلا أن نكون في خدمة هذا الوطن بعد الحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى احنا لا نبيع ديننا ولا بكل الدنيا ولا بملء الأرض ذهبا فاتقوا الله حتى لا تخسروا كل أصوات الحق ويوم أن يعلو صوت الباطل معناه صوت الحق خرس فما انتصرت بدعة إلا إذا ماتت قبلها سنة مشاهدي الكرام ربنا أكرمنا واليوم عدى على خير والناس كلها مبسوطة أنا بقول لأ الكلام ده موجود عندكم في مقال في جريدة الرحمة اللي هو المفترض ينزل الأسبوع القادم وزي ما احنا متعودين لازم نأصل كلامنا من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ربنا زي ما قلنا في اللقاء السابق اعتبر السماع إلى أعداء الدين يؤدي إلى الكفر وفسرنا هذا الكلام إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقلنا العلاج ان انتم تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون العلاج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثلاث حاجات لغايه هنا المشهد في الايه في سوره ال عمران مخلص بعديها مباشره ربنا بيقول ايه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون حبايبي اليوم عدى على خير اه بس الكذابين النصابين المأجورين المخدوعين الضالين لسه شغالين الكلمة دي مش عايزينها تبقى في ثقافة المجتمع وبالذات شبابنا الصغير شبابنا بيتزرع فيه حاجات النهاردة مش لفساد اليوم إنما لفساد المستقبل المصلحون لابد أن تكون نظرتهم أبعد من هذا بيقولوا في مخططات استراتيجية وتخطيط استراتيجي يعني إيه؟ يعني ناس بتبص إلى أمد بعيد المفترض أولى الناس بهذا علماء الأمة العدول عشان كده بقول لحضراتكم الموقف مش يوم 11 فبراير آه هم فشلوا فشل ذريع في هذا اليوم بفضل الله الشعب ما استجابش الناس كلها اشتغلت اللي كان في أجازة جه في اليوم ده الناس عرضت إنها تشتغل حسبة لوجه الله وانها تتبرع بمرتبها الى ان يرفع الله الغمة عن الامة جميل وجيد لكن الناس اللي سمعت الكلام ولم تعيه الصغيرة لو رسخ هذا المصطلح في ودانهم وتكرر والاعلام الصهيوني عنده مبدأ يقول لك ايه اكذب الكذبة كررها تصبح حقيقة تاني اكذب الكذبة كررها تصبح حقيقة لفترة قريبة كنا نقرأ نفتح نشر التسعة كل يوم يكتب لك هذا على الخريطة الأرض المحتلة فلسطين الأرض المحتلة النهاردة كل شاشات الأمة العربية اللي خصمه مصر زمان أيام كامب ديفيد وقبلها وبعدها كله بيطلع على الخريطة إسرائيل جت منين الكذبة كذبت سكتنا عنها ما قلناهاش لازلنا بناخد الأخبار من وكالات الأنباء العالمية اللي هم أساتذتها خلاص يبقى هنكذب الكذبة دلوقتي نقول العصيان المدني ما نجحوش النهاردة نبدأ بعد شوية نفتعل أزمة ونقول عصيان مدني ننجح بنسبة 10% بعد كده نفتعل أزمة أكبر نغدغ العواطف نقول عصيان مدني هم شغالين على الأمد البعيد وعلى النفس الطويل لا هذه مقولة ليس لها رصيد من الصواب ويكفي أن اسمع الصيام عكس الطاعة نحن أمة طائعة ولا تعرف العصيان أليس الله قد قال لنا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وإيه كمان وكره إليكم الكفر والفسوق ها والعصيان العصيان لأمر الرحمن أمر تبغضه قلوب المؤمنين ولا ترتاح إليه عقولهم ولا تألفه طباعهم وليس من قاموس حياتهم ويكفي أن ربنا أعمى بصائرهم حتى أسموه بهذا الاسم المخزي لا احنا قلنا الكلام ده وشرحناه واعتقد المقال اللي عندكم في جريدة الرحمة هيبقى فيه مزيد بيان وتفسير للآيات عشان ده يبقى حصن لينا للأيام التي نستقبلها في حياتنا فليس الأمر متعلق فقط باليوم اللي مضى لأن دعاة الشر لا يفترون وإبليس نفسه طويل قوي وربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أنا عايز كل أب يبقى حريص ويعلم ابنه بقى من مش خلاص سكتنا على كده واليوم عدى لا عايزين نعمل حوار مع عيالنا عايزين نناقش أولادنا عايزين نشوف كل اللي بيتقال بلغة العواطف مكاسبه إيه وخسارته إيه اليوم اللي بسيب فيه محاضراتي كطالب مكسبي ايه وخسرت ايه اليوم اللي بسيب فيه شغلي كعامل مكسبي ايه وخسرت ايه مصلحة البلد اهم طبعا اه طبعا مفيش خلاف على هذا لكن اذا كان ربنا اكرمنا وادانا مجلس شعب وقدامنا اسبوع ومعايا كمان مجلس شورى وما يبقاش عندنا غير الانتخاب الرئاسة نطلب تأجير تقديمه او مشاكل حسب ما تتفق القوى يبقى احنا امام عناصر بناء انا مش انا اللي هشتغل كل حاجة انا انتخبت دول ليه يبقى دول لازم يشتغلوا الصح ويصبوا في المقام الصحيح ولو اضطررنا الى ان كلنا نقف سنقف جميعا لا عسكري ولا مدني لن نقبل الباطل ولن نقبل ان تباع البلد ولن نقبل ان نكون عبيدا لغير الله انتهت المصلحة الصادق في انتقال السلطة احنا خدامينه لكن عايزين نفهم ان الغوائية والعاطفة ولغة العواطف لوحدها ضررها اكتر من خيرها ومش هنستغنى عن لغة الأرض لأنها أصبحت ركيزة للأسف الشديد مش هنستغنى عنها لكن كل المطلوب عايزين نقننها حتى لا نستغل حتى لا يندس بيننا من ليس منا حتى لا نحمل فاتورة ليست من أيدينا ولا من صنع عقولنا عشان كده بقول إن ربنا قال ولتكن منكم أمة بعد أمر واعتصموا على طول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يبقى معايا ثلاث حاجات هم دول اللي يحفظوا لنا ديننا وبلدنا النهاردة وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله إلى الأبد إن الناس دعاة الفتنة دول لا ينجحون بيننا اوعوا تناموا اوعوا تعتبروا ان الموضوع انتهى ما انتهاش اللعب على عيالكم على قدم وساق لازم ثلاث حاجات لازم تعرف أولادك الخير فين بابه الخير فين بابه وليس الخير إلا فيما شرع الله وتركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كل ما يؤدي إلى الاستقرار الأمان النماء الرخاء حقن الدماء رد الحقوق المسلوبة لأصحابها القصاص من الظالمين هذا هو الخير الذي ينبغي أن يدعى إليه ولن نتهاون فيه ولن نفرط فيه اثنين نأمر بالمعروف الذي يؤدي إلى هذا الخير وننهى عن المنكر الذي يناقض هذا الخير بمقياس الشرع الحنيف لا بمقياس الأهواء ولا الرغبات ولا المصالح الشخصية نعرض كلامنا والكلام اللي بيقوله غيرنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجدنا خيرا وشرا كنا مع الخير وتركنا الشر وإن كان من ضرر وضرر آخر يبقى نرتكب أخف الضررين إذا كانت في مصلحة ومفسدة نحن مع المصلحة وضد المفسدة إذا قدامنا مفيش مخرج خسرانة خسران في في فاتورة هندفع كده وكده أما أدفع 10 جنيه غير لما أدفع 100 جنيه يبقى ارتكاب أخف الضررين الكلام ده يقرره أهل العلم العدول العلماء الربانيين والأمر مطروح لكل العقول تفكر بس في الأول وفي الآخر نقول لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير المشايخ ما لهمش حصانة يخطئون ويصيبون العسكر ملوش حصانة إن أخطأ هنقول له أخطأت وإن أصاب هنقول له أصبت الحكومة ما لهاش حصانة إن أحسنت هنقول لها أحسنتي وإن أساءت نقول لها أساتي مجلس الشعب والشورى والرئيس فيما بعد محدش له حصانة محدش له حصانة اللي حصانته موجودة وما نقدرش نزيد على أن نقول له سمعنا وأطعنا سيدنا النبي محمد لأنه ببساطة ما بيتكلمش بمزاجه ولا بفهمه ولا برأيه وإنما يبلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مرة تانية لازم تكون منكم أمة تدعو إلى الخير تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ربنا وصف لو الكلام ده تم للأمة بعد اعتصامها بحبل الله وبعد حرصها على عدم السماع للمغرضين هؤلاء هم المفلحون يبقى مش هننجح ولا نفلح ولا تستقر بلادنا إلا إذا حققنا الثلاث حاجات دول أمة تدعو إلى الخير نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون مشاهدي الكرام الجزئية الثانية المبادرة الكريمة إلى أن احنا شعب كريم يملك خزائن الأرض ونقدر ان احنا نستغني عن اللي بيذلونا بيه المعونة 60% مش لينا والمحسوب علينا واللي بيجينا 40% وفي شروط البنك الدولي لما بيدينا القرض بيدينا القرض بشروط يعني مش بس ان انا بدفع بالربا وباخد بفايدة وربنا هيعاقبني ويزيل البركة لاني حاربت شرعه وهو قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا ده كمان في شروط تذلني وتكتفني وانتوا شايفين مفيش في الدنيا كلها حاجة اسمها مصداقية عادلة ولا إنسانية ولا حقوق إنسان ولا كلام فاضي من ده ده بس لما يحتاجوه مين يقول مع المجازر اللي موجودة في سوريا وقلة الأدب اللي بتحصل مجلس أمن إيه ومجلس أمم متحدة إيه مفيش نخوة مفيش إنسانية مفيش إحساس الناس دي لو عندها ذرة كرامة لو عملونا زي ما بيعاملوا كلابهم كانت معاملة بقى أحسن من كده لكن هؤلاء زي ربنا ما قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة نعم مصر بخير وقادرة بفضل الله على أن تفعل ما تريد دون أن تركع إلا لخالقها عز وجل معنا اتصال من قنا مرحبا ثم نعود من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أختنا الكريمة بارك الله فيك يا سيد وجزاك الله خير الجزاء ونفع بك وزادك علما وتوفيقا آمين.
وسدادا آمين يا شيخ والله لم يكن اتصالي إلا لسوى أني أقول لك كلامك يثلج القلب وبارك الله فيك وحفظ مصر من الفتن آمين وأدعوك وأدعو الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ورزقه الله الصحة والعافية أن أن يأتي إلينا لكي ي- ي- يشارك في حل مشاكل قنا فأنتم أدرى بما يحدث فيها وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسر الله الأمر للشيخ وبارك في وقته وأظن طبعا الدعوة وصلت مباشرة إلى إدارة القناة وأسأل الله التيسير وأن يستعملنا جميعا في مرضاته مرحبا بك أه بقول يا أخوانا آه، فعلا إحنا الحمد لله رب العالمين يعني إحنا الحنفية كانت بتنزل كتير قوي مش كانت بتسرب نقطة نقطة ده كانت بياخدوا منها هبر هبر فالمليارات اللي سمعناها دي كلها يعني ده يعني اما نقول اما يقولوا جماعه الخبراء الاقتصاديين ان الصناديق الخاصه اللي ما كانش يتصرف فيها الا بامر مبارك باشا وحدها كفيله تسد ديون مصر طب ادي باب اللي كان بيتصرف على آه، ال- ال- رئاسه الجمهوريه بس يتقوا ربنا فينا اللي جايين ما يبقوش اباطره رخيص ادي باب دخل قناه السويس ادي باب يا سيدي من غير ده كله انا زمان قلت لكم لما قعدوا يطبلوا ويزمروا على آه، سهم الاتصالات انتوا فاكرين اللي عنده ارض بحها واللي عنده جاموسه بحها واللي عنده مال مش عارف فين عمل ايه باعه ليه آه، آه، طمعان في ال- الارباح بتاعه السهم انا واثق في الشعب المصري انه طمعان في رضا ربنا وطمعان في انه يزيل من على جبينه آه، ذل العار وذل الاحتياج انا واثق من هذا معنا اتصال أخونا علي مرحبا اهلا بك يا دكتور أهلا يا شيخ علي
انا كنت طالب عندك في كليه الدعوه يا دكتور أهلا وسهلا
آه، كان لي رجاء يا دكتور يعني يعني مبادره لكل القنوات الفضائيه ان احنا اهتمينا بال- بالمشاكل وما اهتمناش بالحلول اكتر يعني بمعنى ان مثلا الرئيس القادم مش عا... مش ليه مثلا ما يبقاش فيه توجيه اعلام ان احنا يبقى فيه نصايح ده الرئيس القادم نعبر ازاي كان ازاي كان في ال- ال- الحكم الصادق لان قال لنا يعني ما ولي امر عشرة يوم القيامه والحكم المصوبه لازم نقبضهم بالعدل ومقبضتهم ايش توجيه الاعلام على الرئيس القادم عشان بعد كده يشعر بالعدل ويشعر بقيمه الناس الرفض، آه، قتله الصوت بيقطع ليه يا علي
حاضر يا دكتور.
يعني أنا كده أفهم بال ب- يعني ب- ب- بالإيحاء إيه، أنا فهمت ال- إن- ال- ال- آه.
ليه التوجيه برضو الإعلامي ما يوجهناش أكتر على حرمة الدم وحرمة المسلم وحرمة الإنسان وإن الإنسان ده بنيان الله ملعون أي حد يهدمه ليه ما يبقاش في توجيه إعلامي ل- يحفز الناس ويحر وي- ويوضح حرمة الدم ماشي يا علي حاضر آه، طلب تاني ممكن يا دكتور وصلت كده جزاك الله خيرا يا شيخ علي ربنا ممكن ينفع آخد بيك طلب تاني يا دكتور نعم طلب تاني اتفضل كنت عايز آه، رقم تليفونك الشخصي بعد إذنك خدهم من ال- الكنترول يا شيخ علي انت اشتغلت ولا لا يا شيخ علي شكرا جزيلا اشت- اشتغلت يا علي ولا لا
لا لسه والله يا دكتور ليه يا عم علي
انا خ- انا خطيب آه، في الجمعه وبشتغل في القطاع الخاص يعني طيب مسجدك يا علي اكبر منبر اعلامي ربنا ينفع بيك ان شاء الله انا فعلا بواكب الاحداث آه، في ربنا الخطبه ينفع بيك بتاعتي يا والحمد رب.
لله يعني ربنا ينفع بيك يا ولدي ربنا ينفع بيك يا الله.
ولدي شكرا يا طيب شيخ آه، علي ممكن اخد تليفونك يا دكتور اه مرحبا خده من اخوانك في ال- في الكنترول ان شاء الله بقول حبايبي إيه، الشعب الابي كانوا زمان العرب يقولوا ايه تموت الحرة ولا تأكل بثدييها يعني الإنسانة اللي عندها كرامة مش ممكن عشان جعانة ولا عريانة ولا أمها عيانة ولا أي كلام من اللي بيتقال ده تبيع جسمها عشان خاطر تكفي نفسها أو عشان تعيش حياة مترفة أو تبني الروف لا اللي عندها كرامة هتصوم هتجوع لكن مش هتأكل بثدييها إذا كانت دي الحرة بصرف النظر عن إيه، عندها دين ولا ما عندهاش مجرد كرامة أما نقول إيه على المسلم والمسلمة أقول إيه على المصري الأصيل لا والله والله أنا لا أعرف في أبناء مصر إلا أنهم أبناء بررة وأنهم كرام أوفياء وأنهم أهل جود وإحسان وأنا راجل في العمل الجماعي والاجتماعي من سنة 79 في الميلاد يعني تجاوزنا آه، النهاردة آه، أكثر من 30 سنة في هذا المعنى و- وأنا أخبر هذا الشعب العظيم كنا نؤمل في اللي معاه الملايين والمليارات إنه يعطينا فلا يعطينا أو يوم ما يعطينا يتمخض ويرد يدينا جنيه ولا عشرة بينما والله ياما ياما ناس ما كانتش تملك إلا ما أعطتنا إياه رأس مالها عاشا ولادها مصر ولادة ومصر بخير وبعدين يقول لك احنا مش كان زمان مبارك يقول لك احنا مش عايزين بقى الف- الفكة دي احنا عايزين المليارات وهي المليارات بتيجي منين ما هو الجنيه مع الجنيه مع المليون مع التاني هو ده المليارات طيب انتوا هتجيبوا من البنك الدولي بفايدة قد ايه احنا مش هنشتغل خلونا معاكم شركاء ما تعمل سندات يا عم وتبيعها للشعب ويبقى الراجل بيشتري لانه بيستثمر ماله في حب مصر في حب مصر لمدة خمس سنين وديعة وبعد الخمس سنين احنا راضيين بنسبة الربح اللي هتدوها لنا والراجل المحب المتصدق واحنا طبعا مش بس بنطلع العيوب في الاماكن وملف الازهر اللي احنا فاتحينه مش بس مجرد بنقول مشاكل احنا نو- بنقول اللي بنقوله ناويين بنية الاصلاح عشان كده لما الاقي ان سيدنا شيخ الازهر فضيلة الامام الاكبر يؤيد مبادرة آه، اخينا الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان والدكتور المفتي آه، يفتي بان آه، يجوز بأنه يجوز أنك تعطي من زكاة المال لصالح الدولة في هذا المعنى احنا بنعتبر ده مما يجب آه، أن آه، يلفت له النظر وبنقول هذا هو واجب المؤسسة الدينية آه، الرسمية وهذا جزء مما آه، هو لهم ويحسب لهم هذا المعنى ونقول لهم جزاكم الله خيرا طيب نشوف الاتصال ونرجع أخونا أحمد من القاهرة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أستاذنا الجليل أهلا وسهلا متعكم الله بالصحة والعافية آمين آه، يعني أنا عاتب على القنوات الدينية وبالأخص المؤسسة الأزهرية خاصة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بني إسرائيل الذي تجاوز عن المعسرين فتجاوز الله عنه يوم القيامة وأدخله جنة برحمته وللأسف الشديد الإعلام الآن يعني لا يسر
لعل الاتصال يعود مرة أخرى ما ما قدرتش استوعب كلامك يا عم الشيخ أحمد لكن لعله يعيد الاتصال مرة تانية إن شاء الله أو نفهمه من سياق الكلام بقول إن كل الناس اللي يعني أيدوا هذه المبادرة أو غيرها لأن احنا كانوا بيقولوا مش قر- مش قانون ولا قرآن يعني أنا ما أدعو إلى خير لي أجره وإن لم ينفذ أو يفعل فأنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا كان سيدنا الشيخ محمد حسان طمع في مبادرة إنها تجمع له عدد من المليارات فكأنها جمعت وهي كلها في موازينه لكن يبقى تفعيل هذا الأمر آه، معانا مجلس شعب ومعانا آه، دكتور الجنزوري ومعانا مجلس عسكري وادي كل الناس انا النهاردة وانا كنت في مبنى مسبيرو آه، قبل ان اتي الى هذا المكان سعدت جدا جدا جدا آه، وانا قرأت على باب المصعد ورقة من عمال اتحاد الاذاعة والتلفزيون بيطلبوا آه، يعني ان هم يخصم منهم يوم مفتوح مفتوح أو يخصم منهم عشرة جنيهات شهريا من راتبه إلى أن يتم سداد ديون مصر وتجتاز مصر أزمتها كما- كلام جميل كلام جلي- جميل وعالي وده أنا بعتقد أنه مفيش مؤسسة في الم- في مصر كلها في القطاع العام في القطاع الخاص هتتأخر عن هذا الكلام وأنا بقول لكم أهو الناس البسطاء البسطاء البسطاء هم اللي هيكونوا أسرع الناس إلى هذا المعنى وأنا واثق من هذا الكلام أم إسلام من دمياط مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة كيف الله حالك يا وبركاته شيخنا؟
أهلا وسهلا مرحبا آه، أود أن آه، أقول يا شيخنا كيف يهنأ لنا بل وإخواننا في سوريا يتألمون وكيف السبيل حتى نسمع صوت الجهاد إلى إخواننا في سوريا كنا نتألم عندما نرى إخواننا في فلسطين ورا- ونرى شبابنا يستغيثون على شاشات التلفزيون والمخلوع جعل أذن من طين وأذن من عجين آه، ها نحن في حكم الجيش ومجلس الشعب يمتلئ بالإخوان والسلفيين هل ننتظر يا شيخنا حتى يتم ربط مجلس الشعب بالشورى ثم ينتخب الرئيس المنتظر أين مصر وأين جامعة الدول العربية فهي جامعة لموت الدول العربية فتبا لها جامعة إيه، فإذا تألمت دولة عربية أول ما تنظر من يساندها فتنطلق بصراع إيه، على مصر إيه، وها نحن في مصر إيه، نرى إيه، أننا إيه، نكاد إيه، إيه، نلهو بكرة القدم و إيه، إيه، إيه، نق- يعني ن- نرى أننا إيه، ندور في زيادة المرتبات وإضراب وغيره إيه، وأعتذر يا شيخي على سوء أدبي ولكن والله قلبي يحترق إيه، وأدعو من جميع مساجد مصر أن ترفع يدها بالدعاء إيه، في إيه، جميع الصلوات وخاصة صلاة الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني كلامك الأخير يا أم إسلام أقرب إلى المعقولية وإلى الواقعية الدعاء, الدعاء سلاح المؤمن ولا يمكن لمسلم آه، يقر عينا وهو يخشى الله عز وجل إلا ويدعو في كل صلواته وهو ساجد وهنيئا لمن يستطيع أن يقوم بأداء ركعتين في وقت السحر و- ويجعلها من أجل نصرة الإسلام والمسلمين في مصر وسوريا وكل بلدان الأرض وهذا جهد مقل لكن ننتظر حتى تتم الدولة اه كلام غصب عننا يا أم اسلام يعني اما يجوا يعلمونا كده في اساليب النجاة في الطيارة مثلا لو عرض ليك حاجة ومعاك ابنك الصغير ومحتاجين نلبس القناع عشان الاكسجين البس انا الاول انا الاب ولا البس ابني الاول العاطفة تقول البس ابني الاول لانه صغير وما بيفهمش وابني هم بيقولوا لي لا البس انت الاول وبعدين لبس ابنك لو فكرنا بعقلنا ثانية نلاقي كلامهم صح لان انا لو خدتني العاطفة ورحت البس ابني ثم اختنقت انا لعدم وصول الاكسجين عندي فقد الشيء لا يعطيه لا, لا انقذت نفسي ولا انقذت ابني انما لما انا اتبعت التعليمات الصحيحة وخدت الوسيلة وشديت الاكسجين استنشقت وبعدين بدأت ادفع عن ابني الاذى يبقى انا دفعت عني وعنه ده اللي محصول النهاردة لو احنا النهاردة قلنا اخواننا في سوريا والامر زي ما هو يبقى ضاعت سوريا وضاعت مصر لا قدر الله فاقد الشيء يا ام اسلام لا يعطيه ومن ثم لابد ان نبدأ بانفسنا وهذا تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول إلى أن يتم هذا المعنى على المستوى الفردي لابد من الدعاء زي ما قلنا والضراعة إلى الله والتوبة من المعاصي فما وقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة اثنين لابد أن نضخ في روع المجلس الشعب وكل المفكرين والدعاة بأن يتكلموا لعل الله ينفع بكلامهم ولعل الله يجمع القلوب على دعوتهم ورب كلمة أخلص صاحبها كتب لها القبول كانت سببا في فك الأزمة التي هم فيها إلى أن يأذن الله بالفرج وثقي أن ما يحدث على أرض مصر أو سوريا أو غيرها هو تمحيص ونصر الله قادم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز بقول إن فضيلة الإمام الأكبر رعايته لمبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية وتفعيلها بين فئات الشعب فضيلة المفتي وفتواه كلام الدكتور العوة الاستغناء أيضا عن المعونة وجهوده في هذا الباب كل هذا وغير هؤلاء واللي أنا قلت لكم عليه بقول لكم اطمئنوا أنا مؤمن أنا خبرتي لا يعني ليست بالكبيرة جدا وليست باليسيرة أيضا يعني بقول لكم من 79 ياما الحمد لله ربنا شرفنا ببناء مساجد وكلية وعمل خيري و... بفضل الله احنا في المطبخ والناس زي ما بقول لك والله احدهم في يوم كنت رايح لواحد وفي دماغي ان انا هرجع من عنده بعشر كنت محتاج 10 طن حديد رجعت من عنده اداني نص جنيه فنفسي غلبتني عايز ارجعها له الله يرحمه بقى اقول له يعني يعني فتذكرت ان مش بتاعتي ربنا قال ما على المحسنين من سبيل انا ما املكش اقول له لا ولا اه فخدت النص جنيه وانا حزين جدا في خرجتي لقيت واحد شايل صينيه على ايديه مش عربيه حتى صينيه وبيبيع فيها ترمس فيها حبه ترمس كيلو ترمس مثلا بل ولا حاجه يعني هيبيعوا ب 3 4 جنيه في هذا التوقيت تقريبا لو كان يعني هيبيعوا بوفره يعني فلقيت وانا خارج قال لي والله يا سيدنا الشيخ انا يعني معيش لكن هقول لك ايه اللي بعت بيه اهو وراح مديني 3 جنيه قال لي ده كل اللي معايا ده راس مالي ده تمن حبة الترمس انا والله حسيت ان دول اكتر من 30 مليون جنيه قبل ما اوصل البيت كان واحد بينادي عليا يا مولانا بقالي اسبوع دايخ عليك احنا في واحد عايز يتبرع بحديد برضه ربنا جبر خاطرنا ما روحناش البيت الا والحديد اتفق عليه ونزل تاني يوم الصبح مصر بخير بس بقول ما تحتقروش ابو جنيه ولا نص جنيه افتح حسابك واعمل حاجتين عندي سندات عشان اللي عنده مال ورأس مال وعايز يستثمره مش عيب انت هتقترض وهتدفع بالربا الفايدة خليها بالحلال ويخليه يستثمر داخل بلده وانا واثق ان من بره ومن جوه هيجري عليك ويشتري السندات والحكومة تضمنها بعد خمس سنين ياخدها وافتح باب تاني لصندوق آخر للتبرع سواء كان من زكاة المال أو من الصدقات وستروا من مصر خيرا ومن أبناء مصر خيرا اصدقوا الله يصدقكم الله وعده إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدمكم آه، مشاهدي الكرام من الشيخ وهبة السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخبار حضرتك مرحبا حبيبي آه، فضيلة الدكتور ان شاء الله ال- فضيلة الامام محمد حسان آه، تبنى آه، موضوع ان شاء الله ربنا ييسر له الحال آه، آه، منع ال- المحنة الامريكية الذلة الامريكية اللي اللي هم بيذلونا بيها وزي ما حضرتك تفضلت وقلت آه، ان 60% منها موجه و40% منها آه، آه، آه، غير غير مدعوم وغير يعني غير بناء فهي ذله واننا قادرين باذن الله لو حتى اننا آه، آه، لما لما جينا نلم للصومال وكانت الصومال اخواننا في الصومال في محنه لمينا لهم ملايين مملينه وحضرتك عارف في الجمعيه الشرعيه الجمعيه الشرعيه لوحدها مل- لمت كام؟ من ال- من الجنيه بس اللي- اللي- الجنيه والنص جنيه لمينا كام؟ وفضيلتك ادرى لما حضرتك تبنيت بناء ال- كليه الدعوه في جامعه الازهر آه، آه، آه، اتكلفت ال- الجامعه كام وحضرتك بفضل الله اخواننا ال- الافاضل اللي ربنا يبارك فيهم تبرعوا باي شكل من الاشكال. الناحيه الثانيه فضيله الدكتور النهارده احنا قادرين على اي منع اي منحه تيجي لمصر لان احنا قادرين بفضل الله وبعون الله يدخلوا مصر فلكم فيها ما سالتم ومن اصدق من الله قيلا لقد قال فينا الحق تبارك وتعالى هذا الكلم الذي يرفع من شاننا ادخلوا مصر فلكم فيها ما سالتم فإن لكم من من ما سألتم.
الدول الع... التي هي في العالم قال فيها ربنا تبارك وتعالى هذا الحق لم يقل فيها الا لمصر ادخلوا مصر فلكم فيها ما سالتم فإن دي لكم تفسير- فإن لكم فإن لكم ما ما سألتم، سألتم نعم.
يعني يعني فضيلتك احنا ان شاء الله قادرين على على رد هذه المحنة اللي بتذلنا شاء الله.
الناحية الثانية فضيلة الدكتور است- استأذنك حضرتك في هذه ال- ال- الأخت اللي قالت على على على على إخواننا في سوريا هيئة الرمم المنحلة هيئة الرمم المنحلة لما لما العراق ضربت الكويت أجمعت كل الشعوب على ضرب العراق و و وفي غضون شهور قليلة قام العالم كله وعلى رأسهم الدول العربية التي قادها المنحل الذي هو ينام على سرير الذلة ربنا يجعله في ذلة دائما وقادها لكي يضرب العراق أين العرب وأين هيئة الرمم المنحلة في إخواننا اللي بيتدبحهم في سوريا لم نمتلك لهم إلا الدعاء ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ذل بشار واجعل أباه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إن شاء الله جزاكم الله خيرا فضيلة الإمام وجزاكم.
وأرجو من فضيلتكم أن تدعوا لإخواننا في في سوريا أن يعجل الله لهم النصر وينصرهم ونقول لهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيدهم الله بمدد من عنده ونصرهم نصرا مؤزرا وثبت أقدامهم وعوضنا وإياهم خيرا وجعل مسوانا ومسواهم جنات النعيم اللهم أمين آه، مشاهدي الكرام هنوصل كده للنقطة الثالثة والفقرة الأخيرة في برنامجنا أو حلقتنا النهاردة وبنرجع بيها أو بنربط بيها مع الحلقة قبل الماضية اللي هو فتحنا كنا شغالين في ملف آه، الأزهر وخرجنا اضطرارا للظروف يعني ما كانش ينفع بعد أحداث بورسعيد إن احنا ننفصل عن آه، هذا الجرح الدامي وبعديها العصيان المدني آه، لكن اسمحوا لي نرجع مرة تانية إلى آه، ملفنا وملف الأزهر آه، الشريف وهنشوف آه، فيديو بسيط في لحظات ثم نبدأ بجزئية من الجزئيات التي نربط بها حديثنا عما كان حين كنا نتحدث عن شيوخ الأزهر وعظمتهم وعطائهم والقدامى والمحدثين ونتمنى أن يكون آه، الحاضرون آه، خير خلف لخير سلف بل يكونوا أفضل ممن سلف لا أن تضيع الأمانة على أيديهم وأن نكون أكثر وعيا وأكثر حذرا عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا آه، مش عارف اخواننا ال- ال- الكرام جاهز اه اديني ال- الفيديو بعد اذنك
لا تنحرف لا لا تنحرف واسلك طريق المهتدي وثيقة الأزهر أرضية مشتركة لازم نستغلها في تفجير طاقة الحرية والإبداع مفيش مبدع يتهان مفيش مبدع يتكفر والدولة لازم تحميه قانون الحزبة مرفوض شكلا وموضوعا حتى ولو كان النائب العام هو المحتسب للمجتمع لا لا لا تنحرف لا لا
آه، طبعا يعني احنا آه، ال- هذا لو دخلت حضراتكم على النت وكتبت قسم الفنانين آه، هتلاقوا هذا الكلام هو الفيديو اكبر من كده حوالي آه، ثلاث دقايق الا قليلا آه، طبعا القناة لها سياستها وبنحترم الضوابط الشرعية ففي موسيقى عالية مع كل ال- ال- ال- المصاحبة للشريط في آه، م- مشاهد ما حبناش نأذيكم بيها لكن احنا حبينا ناخد الكلام اللي احنا محتاجينه آه، لما اروح الى وثيقة ال- آه، آه، الازهر الاخيرة اللي قبل مشكلة القانون و- وما يتبعه نسأل الله العفو والعافية آه، فضيلة الإمام الأكبر في جملة الأربع حاجات اللي أعلنهم آه، اللي هي وثيقة الحريات اللي اتكلم فيها عن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع من الكلام اللي اتقال في هذا ال- ال- المعنى آه، أنا بعتبره ألغام على الطريق آه، ألغام على الطريق إزاي هو لما يقول إن ال- وأشار الدكتور الطيب إلى أن حرية التعبير هي المظهر الحقيقي للديمقراطية وتنشئة الأجيال الجديدة وفق ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين مطالبا العاملين في الخطاب الديني والثقافي والسياسي بوسائل الإعلام مراعاة هذا وشدد على حرية الفن لترقية الإحساس وتنمية الوعي بالواقع وتثقيف الحواس الإنسانية وتعميق خبرتها بالمجتمع والأشخاص بالإضافة إلى نقد المجتمع من أجل الأفضل ولكن بما لا يتعرض للمشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستفزة منوها بضرورة مراعاة ظروف المجتمع والعمل على نهضته ده الكلام اللي فضيلة الإمام الأكبر آه، قاله عن حرية الفن في الوثيقة الأخيرة اللي عايز أقف معاها في هذه الفقرة أرجع بالذاكرة معاكم إلى فضيلة الإمام الأكبر الإمام الراحل شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود عليه سحائب الرحمة والرضوان وأنا اخترت يعني أجيب كلام للدكتور عبد الحليم محمود مع أن هناك كلاما لغيره من الأئمة آه، لأقصى من اعتبار آه، سيدنا الدكتور عبد الحليم محمود خريج عقيدة وفلسفة الشيخ الطيب خريج عقيدة وفلسفة الشيخ عبد الحليم محمود راح السربون الشيخ الطيب راح السربون الشيخ عبد الحليم محمود كان شيخا للأزهر عليه رحمة الله والشيخ الطيب هو شيخ الأزهر يعني القواسم المشتركة كتيرة لكن الفرق بين السماء والأرض واسمحوا لي ليس هذا تجريحا البعض يظن أبدا والله أنا أزعم أنه ليس على أرض مصر من أحب الرجل ودعا له وتمنى له الرفعة والتوفيق مثلي يعني احنا اشتغلنا مع بعض في وانا عميد الكلية وهو رئيس الجامعة ويعني ادنا صوابعنا العشرين شمع من اجل الرقي لكن في اصرار على وهنبين الشيخ عبد الحليم محمود آه، قال الفن للفن كلمة عبثية يجب أن يوظف الفن لخدمة البشرية والارتقاء بالأخلاق والذوق العام وكلمة الفن للفن كلمة غربية وهي يونانية تحديدا ثم قال هل موقف الدين من الفن عموما أو من الشعر مثلا موقف الإباحة إنشاء وإنشادا وسماعا دون قيد أو شرط يعني هي حرية مطلقة يعمل اللي عايز يعمله ثم أجاب كلا إن حسنه حسن وقبيحه قبيح وضوابط قبوله ما جاء في حق الشعر في القرآن الإيمان وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا والانتصار بعد ظلم كما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ثم يقول عليه رحمة الله الأدب في أوضاعه المستقيمة إنما هو لإصلاح المجتمع والسير به في طريق الكمال خطوة فخطوة وإن كل من يضع لبنة في صرح الفضيلة الفضيلة فإنما يضع لبنة في صرح الكمال وإن كل من يضع لبنة في صرح الرذيلة الرذيلة فإنما يضع لبنة في صرح النقص وإن الأدباء الذين يجرون وراء الاستثارة الجنسية والأدب المكشوف خائنون للوطن يعيشون في مقت الله لأنهم مفسدون حطوا كلام الشيخ عبد الحليم في كفة حطوا كلام سيدنا الشيخ الطيب في كفة وهسيب لكم التعليق والعملية مش محتاجة كلام كتير لكن أنا هقف ثلاث وقفات الوقفة الأولى مع الكلمتين اللي سمعناهم أول جملة سمعناها الراجل بيقول وهو بيتكلم أحد الناس اللي أقسموا قسم الولاء للفن بيقول إن وثيقة الأزهر أرضية عظيمة لازم نستغلها لعل مولانا الإمام الأكبر أما يسمع الكلام ده يدرك إلى أي معنى وأتمنى على الله أن يكون ما صدر عنه صدر بحسن نية لأن الشيخ له من اسمه نصيب وبيته بيت صالح لكن كل ابن آدم خطاء خلينا ناخدها من هذا الباب لا ينبغي أن يغرر بنا آه الراجل بيتكلم على إيه وهنا بيقول إيه يستغلها ويشتغل الفن بقده وقديره التانية بتقول من النهاردة محدش يقول لنا ان الفنان ده كافر يعمل اللي يعمله ده مبدع حرية الابداع يا جماعة المبدع لا يهان ولا يلام ولا يكفر دول فوق القوانين ودول فوق الشريعة ويعملوا اللي يعملوه لا ده قانون الحسبة عارفين ايه قانون الحسبة يعني الناس اللي تقول هذا حلال وهذا حرام يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يا سيدنا الشيخ فضيله الامام الاكبر روح واقعد في بيتكم لانك ما ينفعش تقول لنا هذا حلال وهذا حرام ده انت مرفوض انت ورجالتك واللي بيتخرجوا من جامعتك وكل المشايخ اللي ما الظلاميين دول اللي ما لهمش لازمه ده حتى بيقول حتى لو النائب العام هو اللي هيقوم بدور الحسبه مرفوض اظن يعني الموضوع اوضح من كده مفيش مقالات كتيره جدا موجودة اللي تطلع تقول لك انا هضحي بحياتي واحنا هنحارب واحنا فدا الفن واللي يحصل احنا في حرب يا جماعة مش كده انتوا بتعملوا شغل لمين مش انتوا عايزين برضو الناس تتفرج على شغلكم وتدفع لكم فلوس وتكسبوا بيزنس من وراه ما لازم تشوفوا الناس عايزة ايه والادب والاحترام التاني يقول لك انا كل اللي هعمله انا المشاهد الجنسية بحرية محدش يقول لي لا انا كل اللي هعمله هحط رقم 18 داخل دايرة وبعدين ايه المشاهد او المشاهدة تحط ايده على الق... على على الدايرة ان هو عدى ال 18 او بلغ سن ال 18 ويتفرج وهو حر عشان اكون عيل ابن 10 سنين انا عملت اللي عليا يطلع واحد تاني يقول انا لن اتراجع عن تقديم المشاهد الساخنة ولا امانع ان يقبل احد ابنتي انا مش من الجماعة المزدوجين الشخصية ان هم يعملوا وما يحبوش حد يعمل في عيالهم لا انا مستعد عيالي واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه باسم الابداع حوار كبير انا قدام مني بصراحة انا محرج يعني ما احبش ان انا الوث اسمعكم بمثل هذا الكلام لان هذا الكلام ده تحدي تحدي سافر يا جماعه يا جماعة ده في حرب العماليق مع بني إسرائيل جابوا يعني كان عندهم متنبئة كذابين بيسموهم كده في كتابهم يعني النبي الكذاب وكذا ادعي يا عم على موسى فبقى ادعي له فقال لهم شوفوا مش قادر ده ربنا معاهم وناصرهم مش هتنتصروا عليهم إلا في حالة واحدة شوفوا كده بنتين حلوين أجمل بنتين عندكم إذا عرفوا يخدعوا أو يجيبوا رجل واحد ولا اتنين من جيش المسلمين دول هتنتصروا وبالفعل بعد ما كان المسلمين منتصرين أتباع موسى بدأ يدب في قلوبهم الخوف ويتراجعوا وقتل منهم عدد فناشد موسى ربه يا رب نصرك يا رب ده دينك يا رب أنا لي مين غيرك فربنا قال له في جيشك زان يا موسى كانت البت نجحت لفتت نظر واحد وقع عليها خد على جنبه بالسلام قال له في جيش كذا قال له يا رب قول لي هو مين وانا قال له يا موسى انا اسمي الستير انا ما بفضحش عبد يا موسى انت تدور عليه وتطهر جيشك منه يمين شمال لقاه فوق منها ضرب الحرب فيهم الاثنين ورفعهم وقال له يا رب إنا نبرأ من هذا فنصرك نصرك الذي وعدت فنصرهم الله بقى من زانية واحدة ينهزم جيش آه يا بلد آه يا بلد يا جماعة كل واحد بيعصي ربنا كريم ربنا اسمه الكريم اسمه الستير إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة كلام سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود كلام عالي قوي برضو واحد راح فرنسا وتنجر مش زي حالاتنا يعني راجل حسنه حسن وقبيحه قبيح يرقى بالذوق ويرقى بالحس ويرقى بالعواطف يثبت أركان الفضيلة هو ده الفن وليس منا من يرفضه لكن فن باسم الفن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا ألم نقرأ قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يا جماعة اللي عايز يروح جهنم لحاله هو حر بس ما ياخدش البلد كلها في رجليه اتقوا الله ما عندنا سورة يوسف حكت لنا المشهد بين يوسف وامرأة العزيز أظن مشهد يعني لو ادناه للجماعة دول هيصحوا الميت ويرجعوا الحياة للمتهالك ما حصلش لم يثر غريزة إنسان ولم يعلم جاهلا فحشا تعبير القرآن ما تتعلم منه هو ده الفن هو ده الأدب هو ده الكمال هو ده التعبير العالي الراقي اللي لو عايزين تتمثلوه تكون لكم الصدارة على مستوى الدنيا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون آدي تعبير القرآن يا جماعة ما تيجوا نتأدب بأدب القرآن ما تيجي نعرف طبيعة العطاء ليه التبذل ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا أبدا العفة الكمال الخلق الحسن هو الإسلام مش هو برضو اللي قال لنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق طيب على كل حال نشوف الاتصال ونرجع تاني أخونا أحمد من السعودية مرحبا
مرحبا بك يا دكتور أهلا وسهلا ربنا يعز بك الإسلام والمسلمين يا رب آمين آمين والله يا دكتور مداخلة بسيطة بس عن موضوع التبرعات نعم مرحبا والله احنا كنت بقترح على حضرتك لو نفعل رقم ما على الشركات الاتصال بتاع المحمول بحيث ان يتم ارسال رسالة على الرقم دون مثلا بمبلغ بكلمة مثلا خمسة او برقم خمسة للي عايز يتبرع مثلا بخمسة جنيه برقم 10 اللي عايز يتبرع ب 10 جنيه برقم وهكذا بقى لحد 100 مثلا واللي عايز يكرر الرسالة براحته ده بالنسبة مثلا للتبرع ومتهيألي ان ال ال ال الخدمة دي هتبقى اسهل اسهل واسرع واحنا بالنسبة لنا احنا كمقيمين في الخارج نتمنى فعلا تفعيل الرقم حساب على البنوك بالكامل بحيث ان اي حد فينا يقدر يقدر ان هو يتبرع بالدولار مباشرة لمساندة الاقتصاد المصري واحنا طبعا نفسنا البلد ينصلح حالها عشان احنا اصلا عايزين نرجع بلدنا نعيش فيها زينا زي بقيه الناس بدل ما احنا متغربين في بلاد الدنيا بارك الله فيك وفي مالك يا أخ أحمد وهو ده شعور المصريين اللي احنا واثقين منه إن شاء الله وده اقتراحين دول موجودين وإن شاء الله إن شاء الله آه، ولو حتى بالمبادرة الشخصية قبل أن تكون من الحكومة إن شاء الله يفعل هذا وغيره و- وتابعونا على شاشة قناة الرحمة وستجدوا إن شاء الله آه، ال- الأمر العملي آه، قريبا جدا إن شاء الرحمن الرحيم جزاك الله خير يا شيخ أحمد أم محمد من الجيزة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عبد الله أهلا بارك الله وسهلا فيك يا دكتور.
مرحبا الله يرحب بحضرتك يا دكتور آمين جزاك الله خير آه، بعد اذن حضرتك هي مداخله ب- بخصوص آه، الابداع الفني اللي هم المبدعين بيطالبوا بيه نعم آه، هقول لحضرتك على واقعتين معلش انا عشان بتلقى دايما ومتابعه كاس- التلفزيون يعني قنوات القنوات كلها نعم.
معظمها آه، هقول لحضرتك في واقعه الاول يعني انا استع- اتعجبت منها بعد ما 12 بعد الثوره مباشره آه، لما تولى الاستاذ سامي الشريف التلفزيون آه، وكتب وع- ونزل منشط ان هو هيمنع ال- المناظر الساخنه والحاجات دي في التلفزيون ب- بم- مع- بمشاركه مع العلماء المسلمين اعترضت إحدى المذيعات أو الإعلاميات الكبيرة اللي هي يعني كبيرة السن تعدت السبعين من عمرها آه، سمعتها في التلفزيون وهي بتقول إزاي أنا مش موافقة على دوت الإبداع إزاي إن هم عايزين يكبتوا الإبداع عند الفنانين أنا ما أمال الثورة قامت ليه؟ الحقيقة ما كنتش أعرف إن الثورة قامت عشان الإبداع يزيد يعني في مصر آه، الظاهر ان هم كان عندهم شيء من الرقابه وبعدين كان ه- هيحصل انفتاح في حاجه حضرتك كمان في للأس- يعني دي بقى عبره عبره لمن يعتبر رحمه الله على الاستاذ آه، جلال آه، عامر آه، اسال الله ان يغفر له ويرحمه من حوالي 10 ايام حضرتك برضو كان في لقاء لي مع الاستاذ عمرو الليثي وكان معترض برضو على ان الاسلاميين اللي دخلوا مجلس الشعب دول هيمنعوا الابداع و- وازاي وليه و- واحنا هنتحملهم اربع سنين لسه هنتحملهم اربع سنين لا احنا لازم يتشالوا د- ويتشالوا فورا كان يعني بمعنى كلامه كان كده يعني لم يمهله الله اكتر يعني اسبوعين مش شهر ولا شهرين ولا سنه ولا اربع سنين عشان يتحمل هؤلاء الاسلاميين فانا بس يعني عايزه عايزه الناس تسمع وتعتبر ان ربنا لن يمهل احد حتى يعترض على دينه نعم.
جزاك الله خير يا دكتور عبد الله شكرا يا أم محمد أنا حقيقي ببص حزني مش في نابج أنا خلاص أنا زي ما قلت لكم مش هعلق آه، أنا قرأت لكم كلام آه، الدكتور عبد الحليم محمود وقرأت لكم كلام الدكتور أحمد الطيب والاثنين قدام منكم وأنا واثق في أحكامكم وفي مشاعركم وفي إدراككم ومش هنقول ان الوثيقة قالت ان احنا آه، آه، اخلاق المجتمع وما نخرجش عنها و- و- و- و- والشرع يا جماعة مش هينفع اقول انا عايز رأس اسلامي وعايز آه، قبلات اسلامية واحضان اسلامية يا جماعة حرام عليكم احنا المشايخ شغلتنا ان احنا نصدر اسباب العلاج مش احنا اللي نصدر المشاكل المشكلة الكبرى في نظري ان المشيخة تصدر للمجتمع اسباب عدم الاستقرار الملف بتاعنا لسه طويل وزي ما وعدتكم انا مش هتكلم الا بحقائق وحلول وكل ما نقصده ان احنا نصل الى الحل الامثل من اجل مصر من اجل الاسلام في المسألة دي المنتظر يعني المشيخة بتقدم لنا بت- بت- بتخطب ود فئة معينة من الشعب ليبراليين وعلمانيين وغير مسلمين عشان نيجي في البرلمان اللي أغلبيته مسلمة تقول لا لا لا الكلام ده مش كويس يرجعوا يردوا عليهم هو انتوا بتفهموا أكتر ولا شيخ أزهر بيفهم أكتر يا يقبلوا اللي قاله شيخ الأزهر ويبيعوا دينهم يا يقولوا لا ويبقوا إرهابيين ومتطرفين يا جماعة ده يؤدي إلى عدم استقرار البلاد المفترض ان شيخ الازهر يجمع كلمة الناس شيخ الازهر في الايديولوجيات ما بين الاخوان والسلفيين عايزة رعاية عايزة رعاية عشان الناس ما يضحكش علينا لازم يكون في راعي فاقي شرعي يقرب المسافات عشان نقدر ننطلق بالبلاد الى ما يرضي الله ورسوله ونتكامل ولا نتناقض ده احنا مش بنحل بقى المشاكل وبنقرب المسافات ده احنا بنوسع المسافات احنا بنزرع الغ- الالغام زي الاستعمار لما حب يسيب بلدنا بعد ما كان بياخد غلة اوروبا كلها من مصر من الصحراء الغربية زرع لكم الالغام لغاية النهاردة المانيا تقول لكم ما عنديش خرايط لو لو شالوها والمفروض يشيلوها على حسابهم هم اللي زارعينها زرعوها ليه عشان يحرموكم من خير بلدكم ومن خير ارضكم يا ترى المشيخه بتزرع لنا الغام لاعضاء مجلس الشعب عشان ما ننطلقش بسم الله ومن اجل الله اتمنى ان الكلام ده يبقى غلط مش صحيح لان انا اخر حاجه اتصورها في دنيتي ان المشيخه تقوم بهذا الدور مش ممكن اقول هذا الكلام هذا الكلام الذي ليس له رصيد من نص, من نص شرعي وليس له رصيد من كلام المشايخ السابقين المشايخ السابقين كلامهم واضح ومحدد في الحلال والحرام احنا بنبيع ديننا ليه وادي الفنانين قالوا ايه بيفضحونا حتى مش قابلين كلامنا ده بياخدوا كلامنا وبيبنوا عليه يعني لو احنا قلنا لا احنا ما نقصدش واحنا محكومين بالشرع ومحكومين بالعرف واحنا بنحافظ على قيم المجتمع واحنا ناس كرام لا نقبل ده خط احمر اقول لك ما تزعلش اللي انت بتطبطب عليهم وانت بتديهم الوثيقه عشان خاطر سواد عيونهم وسقفوا لك ها هم اللي بيقولوا مش انا اللي بقول واقوالهم تنضح بالخزي وتنضح بمحاربه الله ورسوله واشاعه الفاحشه في الذين امنوا إن لما طلعت الموافقه او الدعم لمبادره لا للمعونه الامريكيه ولذل المصريين قلنا جزاك الله خير لان الحقك علينا احنا جنودك احنا مش ضدك مش هتلاقي حد يخاف عليك زينا ولا يحبك زينا ولا يسمع لك ويطيع في المعروف مثلنا ولا ينابزك اللقب ولا المكان زينا ابدا والله نحن خدم لكل من يقوم لحق هذا الدين وحق هذا الوطن على رأسنا من فوق إنما لن يمنعنا هذا أن نقول كلمة الحق ابتغاء مرضات الله سواء رضي من رضي أو سخط من سخط فإن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم وأسخط الناس عليه وإن من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم ورضي الله عنه احنا كل املنا ان ربنا يرضى عنا وما يصيبنا مقدر واحنا راضيين به لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ان المؤسسه الدينيه الرسميه ان مشيخه الازهر الشريف ان شيخ الازهر هذا الرجل المفضال ان رجال الاسلام انما ينتظر منهم أن يأخذوا بأيدي هؤلاء العلمانيين والليبراليين ومن يخافون شريعة رب العالمين فيعلمون جاهلا ويذكرون ناسيا وينصحون مترددا ويكونون دعاة إلى الجنة وليس العكس من هذا إن ديننا ليس ما يطلبه المستمعون وليست لعبته لعبة سياسية أقول ما أشتري به الأصوات أو ينحاز إلي به البعض على حساب البعض الآخر أنا شايف دي قنبلة موقوتة زيها بالضبط زي ما القانون ال- اللقيط اللي نزل وطلع معرفش في غفلة من الزمن يدعى له كل الناس إلا العلماء شيخ لا يرى أحد من العلماء ولا يعترف إن إحنا فينا علماء ولا أبدا كل س- ارمي ارمي دول سلة مهملات أبدا ليس من حسن إلا ما يراه حسنا وليس من سيء إلا ما يراه سيئا فليحمل وزره وتعترض السلطة التشريعية على القانون ويحال للدراسة يعني القانون لم يصدر بعد والاعتراض عليه ناس اتكلمت في كل الفضائيات والشيخ ولا هو هنا برضه يشكل لجنة وتختار هيئة كبار العلماء ويعني بنطلع لساننا لكل الناس ويبدو ان كل الازاهرة التقرير عنهم ان هم ماتوا يبدو ان المشايخ ماتوا يبدو ان الازهر ما فيهوش رجالة يبدو ان الازهر ما فيهوش علماء يبدو ان الازهر باعوا القضية ما ينفعش يا مولانا ما ينفعش يا مولانا دي كلها الغام يا مولانا انت بلسم الحياة لمصر وغير مصر لانك شيخ الازهر والازهر بلسم كل المصريين بل والعالم لا ينتظر من الأزهر إلا أن يحل مشاكل الناس لا أن يصدر المشاكل لا ينتظر من الأزهر إلا أن يقوم بواقب- بواجب هذا الدين لا أن يصنع لنفسه قميصا أو منصبا أو كرسيا ولا أن يضع أمام المجلس القادم أو الاتجاه الإسلامي موانع لسنا ممن يصد عن دين الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز لا يغلب لا يهزم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لكني عاتب على نفسي وإخواني أما آن الأوان يا دعاة الخير يا دعاة الأمان يا من تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يا من اصطفاكم الله وأورثكم القرآن يا من شرفكم الله فوقفتم موقف محمد صلى الله عليه وسلم تأمون الناس فلا إمام يسبقكم وتتحدثون في الناس فلا يرفع أحد صوته عليكم بصلاتكم يصلون وعلى دعائكم يؤمنون ولبلاغكم يستمعون وبتوجيهاتكم يعملون حذاري حذاري أن تكونوا وقودا ونورا وضياء يضيء الطريق للناس وتحرقون أنفسكم حذاري أن تكونوا كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات يا دعاة الأمان يا دعاة الإسلام يا أبناء الأزهر الشريف إن سلفكم الذي مضى كانت البلاد تتبرك حتى بمن رسب ولم يفلح في دراسته بالأزهر خد من ريحة الأزهر وانتوا أساتذة ومشايخ وخدتوا أعلى الدرجات أما آن الأوان أن تغضبوا لله بصدق أما آن الأوان أن تكونوا لشيخكم ردءا في الحق وعونا على الحق ومانعين للباطل محذرين من الأهواء أما آن الأوان ألا تعلمون أن الله يسألكم عن الصغيرة والكبيرة تجردوا واعلموا أن دنياكم قذرة منتنة ليس فيها شيء وأنتم تقولون هذا للناس قسمها الله بينكم فما كان من قسم الله لكم لن يفوت ولن يضيع إذا ربنا جعل لك مكانة هتاخدها هتاخدها إذا كنتم من طلاب الأماكن والألقاب وإذا كنتم لا ترون ذلك وأرجو الله أن أكون وإياكم كذلك فلا يعنينا إلا أن تبرأ ذمتنا وتسلم أعناقنا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل غير أن الفارق المواطن المصري يسأل عن نفسه وزوجته وأولاده أما أنا وأنتم نسأل عن الإسلام وعن كل المسلمين نحن جند الشيخ وكل شيخ وكل مسؤول لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ننصح له ونذكره إذا نسي ونعينه إذا ذكر ونأتمر بأمره في المعروف ونقدم له الحلول إذا عنت المشكلات أروا الله من أنفسكم خيرا فإن الأزهر يصرخ فيكم ألم نحفظ أولادنا ونحفظ من قبلهم ونقرأ ليل نهار قول ربنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أحبتي الكرام أبناء مصر البررة في عمومها أبناء الأزهر في خصوصهم الأمر بين أيديكم أرى هذا ألغام على الطريق الوثيقة لغم تشكيل هيئة كبار العلماء على نفس الرأي والتصميم والدماغ الناشفة لغم تعالوا نتجرد فإن لم يرد من أمامنا التجرد وجب علينا أن نبذل كل طاقتنا لأن يتجرد وأنا قلت لكم من أسبوعين لما الشيخ قال لي إحنا اللي نقول مين الصح ومين الصالح ومين غير الصالح ولما اعترضت على بعض الأحبة عيب يعني الاعتراض على الشيخ هذا رمزنا أنا لا أقبل النيل من هذا الرمز ولا أن يفرح فينا أحد وهذا أيضا لن يمنعنا كما قلت أن أقول كلمة الحق يعني في توازن لأن تعلمنا هذا من القرآن فليس أعز من أبي اللي هو بعد ربنا على طول وربنا قال لي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي الاستبيان اللي عرضته على حضرتك حضراتكم من أسبوعين احنا جمعنا ما يزيد على عشرة آلاف رأي ورصدناه وأتعشم قبل الحلقة القادمة أعرض عليكم نتيجة الاستبيان وبالطبع هنحطها بين يدي فضيلة الإمام الأكبر صاحب الفضيلة شيخ الأزهر وأمام كل الجهات المسؤولة هذا رأي القاعدة العريضة عينة عشوائية من كل القطاعات لكن بقول لابد من تفعيل هذا المعنى من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون مشاهدي الكرام مع ملف الأزهر نعود إليه لنسير معه الخطى وسنبدأ بالاستفتاء أو الاستبيان ثم بمشاكل المعاهد والأساس والكتاب اعتبارا من الحلقة القادمة إن شاء الله كل من عنده مشكلة موثقة أو حل لمشكلة موثقة الإيميل صفحة الفيسبوك صفحة انحراف البرنامج الايميل dr dot بركات at windowslive dot com مرحبا بكم مرحبا بتواصلكم على الهاتف على الايميل على صفحة البرنامج على الفيسبوك الى ان نلتقي اسبوعنا المقبل ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واسأل الله باسمائه وصفاته أن يجعل هذا في موازيننا يوم الدين وأن يقر أعيننا بأن نرى أزهرنا يقود الدنيا كلها ويحفظ مصر بفضل الله إلى كل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنحرف لا لا تنحرف واسلك طريق المهتدي فالاستقامة رأس